والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أريد أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن آية جميلة موجودة في سفر الأمثال الصفحة 11 آية 30 رابح النفوس حكيم رابح النفوس ايه حكيم رابح النفوس حكيم ممكن ان يكون هذا مبدأ روحيا واجتماعيا وعائليا واداريا رابح النفوس حكيم مش بس موجودة في سفر الأمثال إنما من الناحية الروحية نجد أن بولس الرسول تكلم عن هذا الأمر في كورنثوس الأولى إصحاح تسعة من آية 19 أقول لكم بالظبط قال إيه بولس الرسول بيقول استؤمنت على وكالة فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الكثيرين يربح الناس لربنا يربح الناس لملكوت الله ده أول معنى من ربح النفوس حكيم يربح الناس لله يربحهم لملكوت الرب فبيقول فصرت لليهود كيهودي لكي أربح اليهود والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس صرت للضعفاء وضعيف لأربح الضعفاء صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما دي من الناحية الروحية لكي يربح الناس يكلمهم بالكلام الذي يقبلونه والذي يناسبهم والذي يمكنه به أن يقنعهم اليهود يؤمنوا بالعهد القديم يكلمهم من العهد القديم الذين بلا ناموس يكلمهم يثبت لهم ربنا من المنطق من الفلسفة من العقل إلى آخره اليونانيين برضه يكلمهم فيكلم كل إنسان بما يناسبه لكي يربح كل إنسان ودي تقام أيضا عن الذين يبشرون باسم المسيح في أي مكان لكي يربحوا الناس يكلموهم بما يناسبهم يعني مثلا في إفريقيا في نوع من الكلشر يعني الثقافة والعوايد وطبيعة التفكير عند الناس الواحد لازم يراعي الكالتشر بتاعهم يعني احنا لما ادخلنا المسيحية في افريقيا لم نقضي على عوائدهم وتقاليدهم لغاية دلوقتي في اثيوبيا وفي اريتريا يصلوا بالطبل وال- والرقص احنا ما غيرناش دي انا لما كنت بروح زمان زرت حتى القبائل السوري كنت قبل ما اوصل للكنيسه بنص كيلو يستقبلوني ويفضلوا ماشيين بالطبل والرقص لغايه لما نوصل ما اقعدش اقول لهم بس لا ينفع لا طبل ولا رقص ما ينفعش دي الكلشر بتاعتهم ما دام ما بيخطئوش فيها خلاص انا فاكر مره كنت في اجتماع وحضرت الاجتماع بتاعت البلد ده اللي كنت فيه رئيسة في البرلمان واحدة ست سنين كده تملى الدنيا فقالت لي طبعا اتكلمت كلام كويس وقالت لي احنا ناس عاطفيين لما نصلي نصلي بكل عواطفنا كل ما فينا يتحرك في الصلاة بقه يتحرك ايديه يتحرك رجليه تتحرك صدره يتحرك ده ده الكلشر بتاعنا المهم انه اعطيهم الايمان السليم والعقيده السليمه ونسيبهم في عوائدهم لا نمنعهم عنها الإنسان اللي يربح على كل حال رجلا لابد يدرس نفسية الناس ويعرف الأسلوب المناسب اللي يكسبهم بيه من الأشخاص الذين نذكرهم بالفصل التدين في دين الصدرية استطاع أن يقنع كثيرا من الفلاسفة في أيامه بالإيمان المسيحي وانضموا للمسيحية كلمهم بالعقل بالمنطق بالفلسفة لغاية ما وصلهم وأيضا كلمهم باحترام شديد يعني كان في جداله لكي يربح الناس يتحاشى انه يهنهم او يصغر من فكرهم او يبتدي عليهم زي ما في ناس يدخلوا في حوار تلاقي الحوار اتحول الى خناق مش هيكسبوا بعض لكن اللي يربح على كل حال قوما واللي يكون رابح النفوس كحكيم يحاور من يخالفه في العقيدة أو في الإيمان أو في المذهب أو في المبادئ بأسلوب سليم لا يجرح به أحدا لا يجرح به إيه؟ أحدا احترم الناس الناس يحترموك عايز تربح الناس احترم الناس دي من الناحية الايه الكرازة ومن الناحية ال- الروحية رابح النفوس حكيم حكيم في الوصول إلى النتيجة التي يريد الوصول إليها وحكيم في الوسيلة أو الأسلوب اللي يستخدمه للوصول يربح الناس يربحهم لصالحهم ويربحهم لصالحه هو أيضا ويربحهم لبناء الملكوت يعني ربح مثلث يربح الناس يخلصهم من الخطأ اللي هم فيه ويهديهم ويربحهم لصالحه لكي يكون هو معهم في سلام وفي مصالحة وفي هدوء نفسي ورابح النفوس حكيم لأنه فيما يربح النفوس يصير محبوبا من الكل وموضع ثقة من الكل رابح النفوس يغير مسارهم إلى المسار السليم ويكسب محبتهم ويهديك رابح النفوس حكيم وأول واحد ينطبق عليه العبارة دي الله نفسه في حكمته التي لا تحد وفي محبته للنفوس ورفق النفوس كما فعل الله مع الأمم التي كانت تجهله ولا تؤمن به ولا بأنبيائه ولا بالأسفار المقدسة أطال أناته عليهم حتى ربحهم بل الله أيضا ربح الملحدين يعني الناس اللي كانوا موجودين في روسيا في عهد الشيوعية وفي رومانيا في عصر الشيوعية صبر عليهم سبعين سنة بطول أناس عجيبة لغاية لما ربحهم وعادوا إلى الإيمان مرة أخرى السيد المسيح في ربحه للنفوس غفر للصالبين وفي ربحه للنفوس ربح كثيرين من الذين كانوا بعيدين تماما زي السامريين مثلا في مرة كان متجها إلى أورشليم ومر على قرية من قرى السامرة فأغلقت أبوابها في وجهه ورفضت أن تفتح له لأن وجهه كان متجه نحو أورشليم حتى ان التلميذين اللي كانوا معاه يوحنا ويعقوب قالوا له اتشاء يا رب ان تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة كما فعل إيليا قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما رابح النفوس حكيم صبركوا عليهم والصبر عليهم لغاية لما هدى المرأة السامرية ولغاية لما دخل مدينة السامرية فآمنوا به كما ورد في يوحنا اصحاح اربعه وامنوا به رابح النفوس حكيم عايز تربح النفوس ما تغضبش ما تتنرفزش اهدى شويه وطول بالك على الناس كنت تسبب لكن اللي بيتنرفز وبيغضب وبيفكر في ذاته زي ما قال التلميذين دول اتشاء يا رب ان تنزل نار من السماء دي مش حكمة منهم لا هكذا موسى النبي نفسه ربح أخته اللي اشتركت مع أخيه هارون في انتقاده لدرجة ربنا ضربها بالبرص فصلى موسى لأجلها وهي اللي كانت بتنتقده وبتتكلم عليه كلام مش كويس رابح النفوس حكيم مثل أبي جايل لما قابلت داوود النبي وداوود كان تضايق من زوجها نبال الكرملي وقال لا أبقي له بائلا بحاره وخلى رجالته كلهم يستعدوا للقتال ويقتلوه راحت أبي جايل بحكمة بكلمة لطيفة سجدت لي قالت له سيدي وأمتك وانت ربنا هيعمل معاك خير وهيخليك رئيس ما تخليش الموضوع ده تبقى بتاعت ضميرك بعدين بكل حكمة أبي جايل ربح داوود وبالهدية أيضا ما أنت ممكن تربح الناس بالهدية هي أهدت له هدية جابت له حمار مليان اكله وما قالتلوش بيجيك انت قالت له ده لل... للعبيد السائرين وراء سيدي ما قالتلوش خد وانت راجل جعان والى اخره قال لك قالت له لا ده اللي ختمينك اللي بيمشي وراك ده حكمه ده لطف ده هديه لكلمة طيبة لفتها فداوود قال لها خلاص انا رفعت وجهك مش هعمل حاجة مبارك هو عقلك ومباركة هي حكمتك لأنك منعتيني عن إتيان الدماء والانتقام لنفسي فكسبته وهو في حالة غضب رابح أن الفلوس ما يغضبش إنما يهدئ الغضب عشان كده قال الجواب اللين يصرف الغضب والجواب القاسي يهيئ هيئ السخط يجلب السخط يوسف الصديق مع اخواته استطاع ان يربحهم اليه بعدم الانتقام لان رابح النفوس لا ينتقم لنفسه ورابح النفوس لما يكون في مركز القوة لا يستغل قوته ضد من هو أضعف منه وإلا ما يكسبوش بالعنف ما يكسبش الناس بالطيبة باللطف بالمحبة يكسب الآخرين خسارة الناس ليست مكسبا لنا لكن ربحهم بارك لنا وله رابح النفوس كل النفوس يعني ايه كل النفوس يعني انواع شتى نربح الناس الكويسين بالتعاون معاهم وكسب محبتهم وكسب رضاهم وكسب دعائهم لنا ونربح السعادة بالإشراف عليهم نربح الأصدقاء نربح الأسرة نربح عموم الناس نربح الكل رابح النفوس حقيقي ربح السعادة حاول انك انت تربح الناس التعبانين المسيح عمل كده برضه قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والتطيل الاحمال وانا اريحكم اذا تقدر تربح الناس بانك انت تريحهم تشيل عنهم التعب اللي هم فيه السيد المسيح في هذا الامر يقول روح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين لأعصب منكسر القلوب لأنادي للنسبيين بالعدل وللمأسورين بالإطلاق تربح الناس بالتشجيع لما تشجع ناس تكسبهم الأطفال الصغيرين لما تشجعهم تكسبهم الناس التعبانين نفسيا لما تشجعهم تتسبب عشان كده الكتاب يقول الناس اليائسين كمان لما تشجعهم تتسبب يقول شجعوا صغار النفوس اللي, اللي معنوياتهم هبطت ونفوسهم صغرت في اعينهم شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع بالصبر والدفاع عن الناس المسيح صبر على التلاميذ مع انهم كانوا يعني حالتهم تعبانه خالص سواء اثناء وجودهم معاه او بعد القيامه او اثناء صلبه اللي انكره واللي هرب واللي شك في القيامة برضه صبر عليهم وكسبهم بهذا الشكل تستطيع انك انت تربح الناس بالاحتمال بالوداعة بالكلمة الطيبة تربح الكل لكي أربح على كل حال قوما تربح الأعداء والمسيئين لأنك أنت لما تقابل العداوة بعداوة لن تربح الأعداء بل تزيدهم عداء لك وسخطا عليك تربح المسيئين المسيئين زي ما ربنا قال حبوا أعداءكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم تكسب الناس بالاحتمال بالمحبة القديس يوحنا ذهبي الفم يقول هناك طريقة تستطيع أن تقضي بها على عدوك وهي أن تحول العدو إلى صديق لما تحول العدو إلى صديق خلاص ما بقاش عدو في المستقبل يبقى قضيت على عداء ربحت بعدم الانتقام لنفسك لما تنتقم لنفسك بتخسر اللي قصادك وتخسر نفسك زي ما داوود أراد أن ينتقم من نبال الكرمل عشان كده المسيح ادانا وصية الميل الثاني والخط الآخر وبولس الرسول بيقول في مكة في في رمية 12 إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه فإنك بهذا تجمع جمر نار فوق رأسه يعني تلاقي المحبة اللي أنت أظهرتها ليه بقى زي جمر نار على رأسه بقى مكسوف من محبتك مكسوف من معاملتك الطيبة ضميره بيتعب ده بقى مع الأعداء مع الأصدقاء أيضا اربح الأصدقاء بحيث انك انت لا تخسرهم بل تظل محتفظا بهم من ضمن الاشياء اللي بتخلي الواحد يخسر اصدقائه كثرة العتاب وشدة العتاب تروح تعاتب واحد بشدة تخسره بينما لو تجاهلت الخطأ ومررتها تكسب عشان كده الشاعر بيقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه يعني مش هتلاقي واحد تعاتبه والكلهم ين... كلهم ينفرون منه فعش واحدا أو سل أخاك فإنه مخالف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القتى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه ما تبقاش كثير العتاب إذا أردت أن تربح الناس وتعاتبهم وفي آيات تقول إذا أخطأ إليك أخوك عاتبه فإن سمع لك تكون ربحت أخاك بالعتاب الرقيق اللطيف الهادئ اللي لا انت مكشر فيه ولا عينك مبرقه فيه ولا صوتك عالي فيه ولا كلماتك قاسيه فيه ده العتاب إذا كنا مطالبين أن نحول أعداءنا إلى أصدقاء فأي حماقة تكون في تحويل الصديق إلى عدو لذلك إذا أردت أن تربح الأصدقاء لا تكن كثير العتاب ولا تكن سريع الخصام ولا تكن شديد العتاب ولا تكن طويل الخصام عشان تربح الناس معلش مرة رابح النفوس حكيم حتى في محيط الأسرة يعني نحن نعجب ان اثنين كانوا بيحبوا بعض ومن شدة محبتهم للبعض اتجوزوا وبعد شوية يخسروا بعض يخسروا بعض ليه بس يقول لك رابح النفوس حكيم كيف يمكن للمرأة أن تربح الرجل وكيف يمكن للرجل أن يربح المرأة بحسن التعامل بالكلمة الطيبة بالاحترام المتبادل بتقدير المواقف وتقدير الظروف رابح النفوس حكيم لكن اللي, اللي الزواج اللي ينتهي للطلاق يبقى دخلت عدم الحكمة إما من جهة الزوج إما من جهة الزوجة إما من جهتيهما معا كذلك رابح النفوس حكيم في تربية الأولاد الأب اللي كثير الشخص كثير الشخص كثير الأوامر آه، شديد قاسي حنش متعب يبقى بيخسر عياله عياله يتمنوا انت يخرجوا من البيت ده عشان يستريحوا من هذا الأب أو من الأم رابح النفوس حكيم يا ريت كل أب يحاول إنه يربح أولاده يخلوهم يحبوه بالعطف بالحنو بالعطاء بالمعاملة الطيبة بالكلمة الحلوة يا واد اعمل كده يا بنت يعني ايه واد وبنت زي ده مفروض انك تحترم ابنك الصغير ما تقولش يا واد يا بنت واضح النفوس حكيم بالتشجيع بالمديح ده المديح وسيلة حلوة جدا لتربح الناس تلاقي واحد مكشب ومبوز وعايز ينتقم منك تقول له كلمة حلوة وكلمة مديح تلاقي انفرجت تساريره وابتسم وغير لغته وغير لهجته المديح المديح والهدايا من الاشياء اللي تربح بها الناس يعني واحد مثلا آه، في صفتين كويسين وعشرة وحشين انتحوا في الصفتين الكويسين وانسى العشرة الوحشين الحكاية دي عملها المسيح مع المرأة السامرة قال لها اذهبي وتزوج قالت له من ايه الزوج قال لها حسنا قلت انه ليس لك زوج لان حكايتك كذا كذا كذا هذا قلت بالصدق حسنا قلت وهذا قلت بالصدق كلمتين مديح وحشر جواهم خطاياهم عشان كده الست انبسط قالت للناس تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعل ما تعديش من من كل ما فعل ما تعدش لانه بدأها بمديح ونهاها بمديح المديح يفعل فعل السحر في قلوب الناس اذا كان واضح انه من القلب يعني يعني مش نفاق ولا رياء واضح انه من القلب في الأسرة رابح النفوس حكيم ازاي الزوجة تربح حماتها وازاي الحما تربح مرات ابنها حكيم عايز حكمة دي حصلت مع راعوس ونعوس امكن ان رعوز تحب حماتها وتقول لها منين ما تمشي انا معاكي منين ما تعيشي اعيش معاكي تموتي اموت معاكي لا يفصل الا الموت بيني وبينك ايه الحب ده اللي حماتها رابح النفوس حكيم اربحوا افراد الاسره بالمعامله الطيبه بالقدوه الحسنه بالعطف والرعايه اربح الكل باحترام الكل لا تتهكم على احد ولا تستهزئ باحد ولا تكون نقادا ولا ديانا ولا تتطفل على أسرار الآخرين ولا تدخل في خصوصياتهم وإذا كان فيهم عيب كأنك لم تره وإذا غلطوا في الكلام كأنك لم تسمع واحد يقول لا ده أنا إنسان صريح أقول للأعور أعور في عينه قول له تبقى خسرت وينظر لك بالعين الاخرى نظرة غيظ وتعب اربح الناس بالبشاشة بالوجه البشوش بالابتسامة الحلوة بكلمة الترحيب واحد يكون بقالك مدة ما شفتوش بكلمة وحشتنا بتربح لكن كأن ما فيش خالص آه أيوة أهلا وسهلا وخلص اربح الناس بالمجاملة تجاملهم في الأفراح في الأحزان تربحهم يقول لك فلان قام بالواجب وقف معانا في كل حاجة ما سبناش أبدا ده انت ما قدرتش تزورهم او تقوم بالواجب مكالمة تليفونية تقول فيها كلمة طيبة يقولوا برضه فلان قام بالواجب برقية يقولوا قام بالواجب لكن ما فيش مجاملة ابدا تخسرهم واحد يخسر الناس عشان كلمة ما قالهاش هذا صعب تعزية شكر تربح الناس بانك تكون خدوما للناس في اشخاص خدومين من ما يلاقي انسان محتاج حاجه يتقدم على طول ويساعد ويمد ايده ويقوم بالواجب خدوم خدوما عطوفا رقيقا شفوخا بدماسه الخلق ايضا تربح الناس بالرقه بالزهد